السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم ويشرح صدورنا ويصلح بالنا ويهدئ من روعنا ويكشف همنا وغمنا ويثبتنا على الإسلام حتى نلقاه مع صباح يوم جديد وذكور يوم فريد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نحن على موعد مع صحابي هذا الصحابي كان يسمى يوسف هذه الأمة رضي الله عنه أسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض النبي ببضعة أشهر ولكن سبحان الله كانت له منازل خاصة ومنزلة خاصة كان سيدا في قومه وكان عمر يعظمه كثيرا حتى يقول له نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام هو بيحكي لنا رضي الله عنه بيقول لنا أنا قصة دخولي المدينة لما في يوم من الأيام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى يحمله الشوق أتى من بلاد بعيدة ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع بقليل وكانت له مناقب عظيمة من أول اكتحال عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم هو دخل المسجد أقبل من بلاده من اليمن ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع النبي سبحان الله زمان موضوع إنك ترتحل لأجل دينك كان ده الأساس إنك بتسافر عشان آخرتك بتسافر عشان حاجة تزود في صحيفتك حاجة تشرفك في اللقاء الوجيه بين يدي الله فتلاقي صحابي يهاجر وآخر يجاهد وكل هؤلاء يتركون ملاعب صباهم ويتركون أماكنهم وأموالهم وأولادهم ويهجروا ويجاهدوا فالموضوع سبحان الله ليس بيسير وإن كان الزمن اللي احنا فيه في ناس كتير بتعمل اللي الصحابة عملته بالظبط لكن بيعملوه لدنيا فإذا حتة إنك تقدر تعمل أنت تقدر ربنا خلقك كده وهديناه الناجدين تقدر تعمل نفس التعب والإرهاق اللي بيتعبوا أهله الصلاح في ناس تانية بتتعبوا السهر بتاع طول الليل يبيتون لربهم في ناس عما تيجي تقرأ في قيام الليل يقول لك يا أخي الناس دي كانت واقفة إزاي كده الناس دي تقف طول الليل تقف بالساعتين ثلاثة كده تقيم الليل إزاي يا أخي الناس دي حاجة صعبة الواحد مش زيهم خالص الواحد ما يقدرش يقعد ساعتين تلاتة كده وعم يجي تتأمل هتلاقي إيه؟ تلاقي نفس الفكرة في شباب واقفين في الميادين بالأربع ساعات والدته تتصل بيه يا ابني اتأخرنا بقى يا ابني حرام عليك عاوزين ننام يا ابني الله يهديك يا ابني عشان والدك يا ابني والدك مركب دعامة الله يكرمك سبحان الله واقف طول الليل وممكن يبقى مسافر ويقف عشان منتظر مغني وتلاقيه واقف في الزحمة وما بيشتكيش ولا راح يتابع مباراة فيها ألف مئة ألف متفرج وإمتى مرة في واحد من الشباب المباراة هتبدأ الساعة 8 كان يوم جمعة فبقول لي دخلت الاستاد قبل صلاة الجمعة ليه؟ الماتش يا شيخ سبحان الله طب والصلاة يعني كنا بنصلي كده واحنا ايه واحنا قاعدين على الكراسي واحنا واقفين ما انت عارف بقى ان احنا دلوقتي يجوز الصلاة على الدابة يجوز الصلاة على الدابة والصلاة واحنا قاعدين انت فعلا قعدت ما انت لو كنت واقف وكنت عندك نهوض كان هيبقى حالك مختلف تماما ربنا يعفو عنا وعنكم فسبحان الله فلما تيجي تاخدوا بالكم الشاب اللي راح وقف في الاستاد ده في الزحمة دي وبيعرضوا أنفسهم ممكن أحيانا للاختناق من الزحمة والموت ربنا يعافي الجميع هو هو الشاب ده اللي ما بيرضاش يعمل عمرة ووالدته ما بترضاش تخرج تحج وبتاع يقول لك يعني الزحمة الموضوع صعب سبحان الله البعض دلوقتي بيرتب ان في مباريات في كاس العالم هيروح يحضرها وبيرتب من دلوقت بياخد اجازات سبحان الله ويمكن البعض بيفتخر ده انا ابني هيروح يتفرج على الماتش ده انا ابني مسافر هو هو وهي هي اللي لما يجي يقول لها انا رايح اعمل عمره تقول له يا ابني حرام عليك يا ابني الفلوس ديت انت اولى بيها انت اولى بيها صح ولما يجوا يطلعوا طلعة يلا احنا ناويين في شعبان ولا في اول رمضان ناخد الاولاد ونطلع تلاقي من مناح والحما تتكلم وبابا يكلمه يا ابني هتدمر فلوسك يا ابني مش عارف ايه يا ابني انت اولى بيها لكن يطلع الساحل ولا يطلع الشرم ولا يطلع الغردقه ويقعد له اسبوع في الاجازه وهي هي الفلوس دي نفس الفلوس تقريبا ووالدته تقول له يا ابني بقى حرام عليك اطلع بقى خ... انت خانق عيالك ليه كده العيال خليهم كده ايه ياخدوا راحتهم روح بص والدك مديك ألف دولار اهو مساعدة م. عاوز ايه تاني يلا هو هي هي نفس التعب نفس الماديات واخدين بالكم نفس الكلام في الدنيا ممكن تسافر أقصى بلاد الدنيا رايح اسكتلندا رايح استراليا رايح بريطانيا تعمل ايه ادرس طب رايح اخد ماجستير رايح مش عارف اتعلم برمجة في ايرلندا طب يا حبيب قلبي ايه اللي موديك الكلام ده هتعمل ايه اكل العيش هعمل ايه طيب سبحان الله في عمرة زمايلك طالعينها إن شاء الله في العشر الأواخر من رمضان مش فاضي مش هينفع آخد أجازة مش عارف إيه الكلام ده كله لأ هو فعلا كل الناس ياخدوا كل واحد بيتحرك بس في ناس بياخدوا يبيع نفسه لله في ناس بيبيع نفسه للدنيا اوعى تكون فاكر ان الارهاق بتاعك غيرك ما بيعملوش لا بيعملوا بس في الدنيا وأموره الأخرى في واحد زي ما بيسافر للدنيا أنا أعرف الكاس العالم اللي كان في البرازيل في شباب بدأوا يدرسوا الأمر كده وبدأوا يشتروا كشاك كشك اللي هو منافذ البيع دي في كذا مكان بجوار كل الأماكن اللي هيكون فيها كأس العالم وبدأوا يجيبوا كتب بتعرف بالإسلام بجميع اللغات وراحوا كاس العالم ايام كاس العالم عشان يعملوا ايه يدعوا الناس الى الاسلام شفتوا بقى في فرق اهو واخدين بالكم ومامته مش بتقف ليه ولا باباه زي ما مش وقفت ليه لما طلع وسافر اسبانيا ولا ايا كان عشان ياخد ايه فدي ناس رايقه واحد تاني من الشباب من الأصدقاء في دورة لمدة أربعين يوم في المسجد النبوي بيعمل ايه ترتب لها وراح لها وقعد 40 يوم في المسجد النبوي تعمل ايه رايح اخد علم رسول الله رايح اتعلم ديني عادي يعني ما انا برضه بتعلم برمجه وبتعلم طب وبتعلم هندسه وبتعلم ده بتاع ثانوي بيطلع روسيا واوكرانيا ويروح يتعلم حتى في اثناء الحرب حتى في اثناء الحرب حد من الشباب رايح طب يا ابني انت رايح ازاي والحرب شغاله وكده يقول لك هعمل ايه؟ ما انا لازم اتعلم اه هعمل ايه؟ يغامر بحياته ويغامر بكل حاجه عشان ايه؟ عشان الدنيا فالصحابه لما كانوا بيهاجروا هم عارفين كويس قوي ان هم بيعملوا زي الناس بالظبط هو الفرق كله بص يا كله هيمشي كله هيتحرك الكل مسافر بس هو في واحد مسافر المنصورة مسافر القاهرة مسافر الأسكندرية لدنيا يصيبها وفي واحد تاني مسافر هجرة إلى الله في واحد زميله مريض في الأسكندرية فرايح يزور وعنده في مكان تاني لقاء وعنده مش عارف ايه في ناس كده في ناس كده زي ما انت عندك عملية في القاهرة وعندك كشف في بلد موطنك وليك عيادة كل يوم خميس بتروحها وفي مستوصف بتشارك فيه في برضه شباب في نفس الوقت اللي أنا بكلمك فيه عنده برضه مرتب أموره إن الجمعة عنده خطبة الجمعة في كل جمعة في مكان شكل بيطوف الأرض يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الله أكبر عنده لقاء في القاهرة يروح مسافر ومواصلات وتعب ويدفع من جيبه رايح فين؟ رايح عندي لقاء عندي درس عندي مجموعة من الشباب رايح أعلمهم دينهم طب مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ مقابل الجنة عرضها السماوات والأرض مقابل الفردوس الأعلى هو الكلام ده موجود؟ والله موجود إزاي؟ زي ما أنت كده بتسافر لحاجاتك الدنيا موجود الله أعلم من يقطع أسبوعيا فوق الثلاث ساعات مسافة ثلاث أربع ساعات رايح فقط يعطي دورات شرعية ويرجع شوفوا سبحان الله التعب وأعرف اللي كل يوم في الوقت اللي احنا فيه ده وقاعدين فيه دلوقتي في نفس الوقت ده تصلي انت الفجر هو بيصلي الفجر بس هو ما بيطلعش من المسجد يقعد للشروق يعمل ايه هو سايب معدين ثلاثة المعدين ثلاثة ديت يقول كلمة يذكر الناس وبعد كده يقول الأذكار وبعد كده اللي عاوز يحفظ كتاب الله يعلمه يا دوب بيجي على الشروق خلاص الموضوع انتهى خلي بالكوا بقى الناس دي هتلاقوهم يوم القيامة نفس سنك ويمكن أصغر من سنك ونفس الحي اللي أنت ساكن فيه وربما نفس الوظيفة ونفس الجامعة اللي أنت بتتحجج بيه إن جامعتي صعبة مرة كنت قاعد مع مجموعة من الشباب كده في واحد قاعد أمال يتكلم على الجامعة وإن الجامعة مختلط والواحد مش عارف إيه يعيش إزاي والدنيا تمشي إزاي واللخبطة ومش عارف إيه وجامعته حوالي بستين ألف سبعين ألف في الترم فأنا عارف حد قاعد بجواره في نفس المجلس الجامعة بتاعته أكتر من ربع مليون في الترم والناس اللي معاه ما بين الشذوذ وما بين يعني شراب الخمور وحاجة كرب والتاني ده ما بيسيبش مجلس وحريص على إن يأذن الفجر حريص على ان يكون من اهل الاخره هتلاقي يوم القيامه في نفس الوظيفه بتاعتك في نفس ال... هتلاقي في نفس سنك واحده شافت الجامعه بالطريقه دي بدات تحمل الرساله بينها وبين نفسها وتقول لا انا لازم يبقى لي دور يا رب اللهم انا اني اشهدك اني ساكون صاحبه رساله في واحد تاني شاف نفس الوضع قال لك بقى انا هعمل ايه انا انا مالي ما هو فعلا انت مالي انا ماليش دعوه وانت فعلا لو ليك دعوه كان هيبقى ليك موقف مختلف لكن انت لس- لا تنتمي لدعوه راسها محمد صلى الله عليه وسلم لو كان ليك دعوه كنتش قلت انا ماليش دعوه فالصحابي ده تحرك من بلده وخد وفد معاه رايحين فين رايحين لمحمد صلى الله عليه وسلم ويدخل المدينة وهو في المدينة نفاجأ إن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر شوف كده إنك تخش المسجد وتفاجأ إن محمد صلى الله عليه وسلم على المنبر والصحابة يتحلقون حوله موقف غريب اوعى تكون فاكر ان ده دي حال الصحابه على طول لا يا جماعه الفرق بين أهل الجنة وأهل السعادة وأهل الشقاء أهل الآخرة وأهل الدنيا مش فكرة إن دول يعني سايبين الدنيا وقاعدين في المساجد لا لا لا يا جماعة أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في الشغل كان في ضيعته كان بيتابع الأرض بتاعته عشان كده رجع من الضيعة لقى الدنيا كلها والناس بتبكي وبتاع والكلام ده كله قالوا له مات رسول الله فدخل وكشف عن وجهه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله عمر رضي الله عنه ما كانش بيعرف يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مش قادر ليه عنده أرض بيتابعها هو وشريك واحد من الأنصار فاتفق مع الأنصاري قال له بقول لك إيه أنت تروح يوم للنبي وتجي لي بالليل تقول لي إيه اللي حصل النهاردة خلاص وأنا تاني يوم أروح وأقول لك إيه اللي حصل النهاردة عارف كده انت تروح للشيخ وتسجل وتحكي لي اللي حصل هي حاجه زي كده انت تحضر النهارده انا هحضر النهارده فحياتهم آه، لا عادي جدا عنده اسرته وعنده بيته وعنده اكل عيشه وعنده عنده عنده عنده عنده عنده بس هو بيتعامل مع الدنيا ايه؟ بيتعامل مع الدنيا ان هي دنيا مش عليا الدنيا دي بيتعامل معاها ان هي دنيا ده كده حاجه لازم تلبس الحذاء عشان بس رجلك ما تتعورش وانت ماشي فهو بس بيض- بيلبس الحذاء لكن مش عاوز بقى مش عارف آه، مش قاعد ليل نهار يشتري 100 حذاء عشان يلبسه في رجله وكل يوم بيدور على حذاء تاني واحد حضرموي حضرمي واحد من آه، فارس واحد من الشام واحد مش عارف ايه يا سلام بقى على الاحذيه السبتيه يا سلام بقى لو جبنا حذاء من مصر ايه يا حبيب قلبي انت كل يوم بتسافر دوله عشان تجيب حذاء ما خلاص ركز احنا جبنا حذاء عشان نمشي مش جبنا حذاء عشان كل يوم نتصور فالصحابي ده رضي الله عنه دخل المسجد فلقى حاجة غريبة أوي أوي أوي حاجة غريبة أوي أنت تستشعر كده إنك تخش مسجد تلاقي السراج المنير شمس على المنبر ونجوم حواليه تتفرج مسجد كده تكاد تكون الجدران بتاعته تتلألأ نورا فيقول لما دنوت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخت راحلتي وحللت عيبتي فلبست حلتي كلامه جميل بقول أول ما رحت كده رحت منزل الناقة ظبطت أموري جبت الحلة بتاعتي لبست الإيه الحاجة من إيه هم يا جماعة برضو إيه آه، عندهم رقي تخش على النبي كده يا اخي البس كده وت- يعني خليك جميل في ناس كده عندها ذوقيات تبقى داخل على حد كده ايه تتعطر تتزين تهذب نفسك يعني من كان له شعر فليكرمه يقول فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يا أول مرة عينه تقع على النبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه كتير أول مرة يشوفه أول مرة قلبه يرفرف أول مرة إيه ده هو ده النبي هو ده اللي بلغنا عنه هو ده اللي أنا عشان أدخل الجنة أقول وأن هذا الرجل رسول الله أشهد أول مرة بقى أشهد وأنا شايف بعيني مش بشهد بعقلي بس وبقلبي بس لا وعيني كمان بتشهد ده عيني شافت أنا بأشهد النهاردة محمد رسول الله وهو على المنبر يا للهيبة يا للجمال سبحان الله وبعدين دخل لقى النبي في الرسالة شغال فكمان دخل إيه دخل على سخونة الرسالة قال فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من أول ما دخل اتخطف هو كده الداعي خطاف الداعي يا جماعة بيخطف الداعي ما ي... ما ي... أصل الداعي ده يا جماعة عامل زي تاجر العملة الصعبة زي اللي بيبيع لشريحة معينة فما بيصدق يلاقي الشريحة دي معدية عارفين كده البنات اللي بتبيع نقابات ومش عارف ايه زي النقاب فما بتصدق تلاقي واحدة ملتزمة على طول تروح داخله عليها وعندي نقاب كذا وعندي كذا ومش عارف ايه وضد الميه وضد النار ضد مش عارف الايه على طول تصطادها على طول ما تسيبهاش فالداعي قناص ما ينفعش الداعي يبقى في الجامعه ونايم ما انت هو داعي يبقى ملوش دعوه فعلا انا الدعاء الجامعه دي مشروع عمر مشروع اربع سنين ربنا يرزقني كده بتكلم فيه يعني انك لازم تطلع من الجامعه دي بمشاريع ايه هي المشاريع يلا اقتنص خليك قناص انت النهارده قاعده اربع سنين في جامعه كل يوم بتروح كل اسبوع بتروحي خمس ايام كل يوم تقعدي ست ساعات مع مجتمع عاوزه ايه اكتر من كده عاوزه ايه انت اكتر من كده احتكاك عشان الناس ديت تفرق معاهم بعد كده ان تكون ايه مساعده ميسره سبحان الله تخ... انك على طول القناص امتى هتقتنص ابو بكر النهارده عرف الصح النهارده عرف الصح قبل ما الليل ده ينتهي دخل ستة من العشرة مبشرين بالجنة الإسلام ربنا جعله سبب ليها ما نقمش على طول بس هو عرف الدنيا وفهم القصة رايح فين قال لك بس اعمل ايه بقى على طول يلا اتحرك انت هتسيب ابن عوف ولا ايه ابن عوف ده تاجر وحبيبك وانتيمك ازاي هيتساب ده ازاي النور اللي دخل قلبك ده ما يروحلوش ازاي الرقي الذهني ده اللي اتمتعت بيه ما تبصي لي على طول بسرعة هات ابن عوف يلا هات ابو عبيدة يلا بسرعة بسرعة هات سعد هات هات هات هات دخل الإسلام في اليوم ستة وستة إيه؟ ستة تقال ستة على طول يتبشروا بالجنة ستة نتيجتهم طالعة فأنت تقعد بقى خمس سنين ست سنين مالكش أي علاقة خالص ده اللي شربوا سجاير شربوها في الجامعة يقول لك أنا ابتليت بالسجاير في الجامعة اللي عرفوا بنات عرفوها في الجامعة ازاي يا عم يقول لك انا فلان الله يهديه اللي عرفني الحاجات ديت اللي بدا يتفرج على حاجات مش كويسه او بيروح سينمات ولا بيروح كل ده اتعلمه في الجامعه طب ما زي ما هم علموهم ما تعلموهم انتوا ذاك السلف كان ليهم كلام جميل يقول لك ابن جماعه يقول لك كان الرجل اذا راى في الشاب نجابه عما يشوفوا في الشاب كده نجابه ونباهه يعملوا ايه ألقوا عليه شباكهم فلا يخرج إلا عالما واخدين بالكم لمحوا واحد كده على طول انت اسمك ايه انا اسمي كذا ما شاء الله قتل بالله يحيى اللهم بارك يا يحيى ساكن فين يا يحيى انا ساكن في كذا تدرس ايه يا يحيى ما شاء الله يا يحيى انت كذا يا يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى خلاص ما يسيبوش انت بتحفظ قران فين لا والله ما بحفظش كنت بحفظ بقى وانا صغنن طب بتصلي فين والله بصلي في مسجد جعفر ابن ابي طالب ما شاء الله وقتل بالله طب ما فيش امام تسمع معاه قران لا طيب انا ممكن اساعدك هقول لك على حد كده ان شاء الله يساعدك اصلا انا والظروف والجوابات ومش عارف ايه لا ظروف ولا جوابات يحيى انت لازم دورك من النهارده تحيي الحي الذي انت فيه خلاص سماك الله يحيى لتحيا وتحيي غيرك ولازم يكون لك اسم من نصيب انك تحيي سنة النبي في الحي بتاعك في جامعتك في مدرستك قول لي ايه رسالتك فخلاص فابن جماعة بيقول لك ألقوا عليهم الشباك لا يخرج إلا عالم ماشي وكل واحد مننا لو تأمل كل واحد مننا لو تأمل هيلاقي إن في حياته قصص كتيرة من الناس اللي ركزوا معاه وقوموه خاصة ومعظم البنات كده بالمناسبة يعني 90% من النساء أتوا بسبب الإيه؟ الدعوة الفردية إن شاء الله نكلمكم فيها بعدين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا الصحابي فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم يقول فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر فرباني الناس بالحدق كله قاعد امال يبص لي كده يعني الوضع مرعب فهو رضي الله عنه بيقول ايه يقول فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا واخدين بالكم انت داخل مسجد لقيت الشيخ الحويني بيصلي بي- بيدي درس للناس وانت داخل كده فبيقول لك اتفضل يا مرحب اتفضلوا هنا يا شباب بس هي جمله بس من ساعه ما انت جيت تتفضل وكل الناس قاعده ما تبص لك قوي فهي الناس بتبص لي ليه قوي كده واحدة تركز بقى وتبص يمين وشمال واحد يروح باصص لك كده مبتسم وعارفين النظرات بتاعت ايوه يا عم عارف انت الحاجات ديت هو الاخ منين معلش مش عارف ايه اخوك ابو زليبيب أحد مين الاخ لا لا لا هو النظرات شغلاهم فهو راح سأل اللي جنبه بيقول له هو النبي قال حاجة عليا هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا قال نعم أوه الله أكبر بس هو فهم كده الناس بتبص له ليه قال ذكرك بأحسن الذكر الله أكبر يعني الخطبة كانت عليا ولا إيه قال له ذكرك بأحسن الذكر تخيل إنك داخل مسجد تلاقي إن الشيخ العدوي أخ يقول لك كان من خمس دقايق قاعد عمال يذكرك إيه الثناء ده إيه المدح ده إيه الجمال ده أنت مين يا ابني ده النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك بأحسن الذكر قال إنه سيدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي يمن من أفضل أهل اليمن وإن على وجهه مسحة ملك يا سلام يا سلام يا سلام وفي رواية مسحة ملك فيقول فحمدت الله على ما أبلاني فحمدت الله على ما أبلاني مسحة ملك يعني شكله وسيم جدا جدا جدا جمال كده عالي قوي الله أكبر عشان كده عمر كان مسميه إيه؟ يوسف هذه الأمة وكنيته بالمناسبة أبو يوسف هذا الصحابي جرير بن عبد الله صاحب المسحة الملكية يقول فحمدت الله على ما أبلاني بقول يعني ربنا يعيني على الموضوع ده ده امتى بقى يا جماعة الراجل ده أسلم بقول لكم قبل وفاة النبي بأشهر لكن هنشوفه قد ايه كسر الدنيا انا اجي في الاخر اه بس اجي اخلص انا اجي في الاخر اه بس ما لا طبعا ليا مكانه هنافس فيه ابو بكر الصديق وهنافس فيه عمر وابو عبيده اصل دول اسلموا زمان والله لو اسلم ايه انا انا جاي انافس انا جاي انا بتاع اخره انا جاي متاخر اه بس جاي جاي جري اصل انا التزمت وانا عندي 45 سنه و... وداخله الحلقه والبنات كلهم ما شاء الله ده هنا من هم عندهم 16 سنه و17 سنه يا جماعه والله لو انا جاي اسبق المعلم اصلا انا جاي اسبق الشيخ انا اصلا انا جاي اسبقكم كلكم وانا مش شايف في حد اصلا فينا في ال- العب اللي انا قاعد فيه ده ان انا اصلا اكون لا لا لا فسبحان الله إيه، وبعدين آه، ليه منزايا وليه مناقب يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ما حجبني يعني ما كانش بيني وبينه حجاب ما كانش بيني وبينه في يوم من الأيام أروح له يقولوا لي لا ده في صحابة كبار النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن لهم أحيانا يروحوا له في وقت معين مش فاضي النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بتاع فكان يعتذر لكن ده بيقول ايه عمره ما اعتذر لي فده واضح ان ليه خصوصيه ليه خصوصية جرير بن عبد الله البجلي ده سبحان الله فبيقول ما حجبني النبي منذ أسلمت صلى الله عليه وسلم وده ينبغي أن يتحلى به الداعي وتتحلى به الداعية إن لازم يكون قريب من هموم الناس يتواصلوا معاك تحاول بقدر الإمكان تجاوب ترد تتفاعل وكل ميسر لما خلق له وزي ما بنقول كده للدعاء بنقول للناس اللي بتتصل بيهم وتتواصل معاهم اعذرهم برضو انت ما تستلموش وبعدين خاصة الأسئلة الغير فقهية اللي هي الاستشارات الاستشارات بتاخد وقت أنا والدي ووالدتي وأمي وأختي وعمتي وزوجي وقال لي وقلت له ومش عارف إيه طب ممكن تكلمه ومش عارف إيه وأنت ما بتردش ليه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم هو قاعد تقول لنا الصبح ما حجبني ومش عارف ايه انا على فكره انا شايفه ان في صحين على الواتس هو حضرتك برضو ما بتردش ليه يا عم الحاج يا عم الحاج انت رساله من 400 رساله من اللي بتيجي يوميا وانا قايل لك قايل لك من الاول ليس معنى اني قرات اني اجد وقتا لكي اجيب ففي ناس يعني الواحد بيجتهد بقدر الامكان لا يرد سائلا بس لازم يكون كل واحد برضه مدرك ان عادي انت ممكن تشوف الرساله وانت ماشي في الطريق ممكن تشوف الرساله وانت قاعد في اجتماع وبعدين تطلع من الاجتماع خلاص الرساله دي وقعت وقعت ليه لان هو بعض الناس بيكون معارفه خمسة ستة فالرسائل اللي بتجيله هم عشرة فيقول لك المفترض بقى رسالتي يشافها النهارده يرد عليها بالليل يا حبيب قلبي ما رسالتك ديت مع حد ابتلي ان موبايله اتسرب فهتلاقي فيه مئة ألف رسالة بتيجي فرسالتك وقعت تحت فإيه اللي يحصل؟ فيقول لك لأ أنت ليك ناس وناس ما الطبيعي أنا ليا ناس وناس أنت من الناس اللي, اللي ليا مش اللي عليا فالمعنى ده مهم قوي استيعابه مع الناس اللي ابتلوا بالقصد الناس تقصدهم فبنقول لهم اتقوا الله حاولوا بقدر الإمكان تكونوا قريبين من الناس بما لا يشوش على عقولكم وقلوبكم وأوقاتكم والواجبات بتاعتكم والناس التانية برضو بنقول لهم حنانيكم يا جماعة بالراحة اتقوا الله وبرضو خشوا في الموضوع بسرعة الله يعزكم بلاش فكرة السلام عليكم ورحمة الله بتيجي كتير الرسائل دي طب هرد عليك السلام اصل انا مش ماشي في الشارع فحضرتك بتقول لي سلام عليكم هو انت ما بتردش ليه؟ يا عم مين قالك انا ما ردتش طب ممكن انا رديت في بيني وبين نفسي لا ترد وتكتب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هو ده حساب الاخ محمد اه ده حساب محمد طيب ممكن اسال سؤال اه ممكن تسال سؤال طب الوقت مناسب طب ابعت لك دلوقتي ما انت انت انجز وخلص ف ربنا يعفو عنا وعنكم وعن الجميع وبرضه حتة إنك تعمل لواحد حظر لا تفعل لواحد حظر إلا إذا كان سيؤذي دينك أو هو غير متزن نفسيا وهيتعبك لكن حتى لو ما عجبكش الموضوع عدي بلاش موضوع الايه الحظر ده مع اي حد ما يعجبكش لان ده ممكن يأذيه جامد اذا انت لا تنتبه له على ما تردش تجاهل وخلاص يقول جرير رضي الله عنه ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي إلا تبسم في وجهي طب بمناسبة برضه إيه موضوع الرسائل ده نختم بقى إيه 30 ثانية كده فيه في حتة كده بصوا يا جماعة مش معنى إن ده حد واعي أو حد فاهم يبقى بيجاوب في الفقه وفاهم في البلاغة وفاهم في المصطلح وهيجاوب استشارات زوجية وبيعالج من الجن خلاص وبيعالج من السحر وبيعالج من مش عارف ايه ف... فده بتاع كله انت شيخ اه عالجني انت شيخ جاوبني انت شيخ مش عارف ايه ومفسر احلام ويا ريتها احلامك انت بس لا ده واحده صديقتي والناس برضه يا جماعه اللي بيتبرعوا ويجيبوا فتاوى غيرهم دول انا ما بجاوبش اي حد يقول لي واحده زميلتي واحد زميلي آه مش عارف ايه يا حبيبي زميلك ده الموضوع مش شاغله لدرجة ان هو نفسه ما سألش خاصة عم تبقى امور خاصة طب وانت تعرف ليه الامور الخاصة بتاعته يعني واحدة زوجها مش عارف ايه مقصر في امورها الخاصة طب وانت تعرفي ليه لو بتوري في الكلام بيبان لكن فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا احنا مقرين وعاذرين الناس لان مفيش جهات كتير ممكن تساعدهم في الباب ده لكن مهم قوي ان الناس تحسن الظن بالدعاء او تحسن الظن بمن يقصدوهم انهم لا يتجاهلوا كل ما في الامر ان حضرتك عندك وقتك وبتبقى مشغول فيه هم عندهم برضو بعض الوقت تقريبا بعض الدعاء تقريبا عنده زوجة وتقريبا عنده بيت وعنده هموم دنيوية وتقريبا عنده أولاد وأحيانا بيدخل الحمام أنتوا عارفين كده؟ أنتوا عارفين إن الدعاء أحيانا بيناموا يعني احيانا ممكن يكون نايم سبحان الله يعني ممكن ينام له 3 4 ساعات في اليوم بتحصل يعني في دعاء فعلا كده للاسف الشديد بيناموا وفي الوقت ده ان حضرتك ممكن تبعت له رساله ما بيردش فخلي بالك ان هو حاليا في البلاء اللي انت عارفه بقى بلاء النوم واحيانا بيكون موبايله لان هم مش من الناس اللي, اللي معاهم ما خفي على الاخرين عندهم موبايلات بتفصل شحن واحيانا بيبقوا ماشيين في طرق ما فيهاش شبكه دي بتحصل مع للأسف مع بعض الدعاء فربنا يعيننا فجرير بيقول إيه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما حجبني منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي تبسم في وجهي التبسم يا جماعة شوف تبسمك في وجه أخيك صدقة أين تجد مثل هذا الدين يحاسبك ويرغبك ويحفزك ويشجعك إنك تبتسم في وش اللي قدامك وانت ماشي بس تبتسم خلاص فالجماعه اللي يكونوا بينهم وبين بعض تواصل على مواقع التواصل وبتاع ويبعت له الايموشن بتاع التبسم ده عشان هو ضاحك بيضحك يعني فبياخد اجر جميل بس مثلا يكون بنات مع بنات واولاد مع الولاد ف الدين اللي يحاسبك المعنى الجميل ده يخليك دايما سبحان الله حته تانية خالص التبسم ده يا جماعه مش احنا مش بنضحك ونوريك ضرسي عشان تقول لي انا ضرسي بيقلبني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تروح للدكتور ربنا يعافيك لكن التبسم ده وعلى فكره في الرؤيه الشرعيه انت قاعد طول الجلسه بتتبسم يعني فالتبسم ده سهل ولا يكلفك شيء لكن هو في ناس عنده ان الهيبه تمنع التبسم وفي ناس شايف ان ظهور الاسنان كظهور العوره المغلظه لا يجوز شرعا فيقول لك لا احنا لازم يكون عندنا الهيبه ديت قدام الناس لازم الناس تهابنا ليه يا سيدي فيقول وما رآني رسول الله إلا تبسم في وجهي وهو المهموم وهو المكروب وهو الذي يحمل هم دين الناس وهم دنياهم وهو أعلى منصب ديني ودنيوي ومع ذلك ما رآني إلا تبسم في وجهي وده يعني الصحابة كتير قالوا كده وممكن تعملوا بحث في الموضوع ده مين الصحابة اللي قالوا أن هم ما رآهم النبي إلا وتبسم في وجهه هتلاقوهم أكثر من واحد فهذا الصحابي الجليل الموقف ده هزه وجعل إن سبحان الله انبسطت أسارير جرير وجرير كان سيد وكان ملك ففعلا مسحة ملك في الوجاهة وسمت الملك عليه وده في يوم من الأيام في يوم من الأيام دخل المسجد فلم يجد مكانا يتسع المكان زحمة جدا فألقى النبي صلى الله عليه وسلم رداءه إليه قال اجلس على هذا فمسك رداء النبي وقبله وقال يا رسول الله أنا أجلس على هذا أنا أجلس على هذا يا بقى أنا أقعد على دي ثم جلس على الأرض ده رقي من أول يوم ده داخل سخن داخل فاهم أوي سبحان الله ثم قال له النبي ما جاء بك يا جرير قال جئت لأسلم على يديك أنا وقومي يا رسول الله شوف الناس اللي جايه تخلص انا جاي يا رسول الله اسلم على يديك انا وقومي ونبايعك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عما يا جماعة تدخل تروح مجلس تروح درس هتحضر لقاء الفجر رايحة الحلقة تروحيش لوحدك ما تروحيش لوحدك اعمل ايه على طول اتحرك خد معاك التأمين خد التأمين معاك أمن طاعتك أمن الطاعة بتاعتك عارفين شركات التأمين وكده اه أمن أنت آخرتك ما أنا ممكن ال- المجلس ده اخد فيه 20 حسنة 30 حسنة اخد فيه بعض المعاني ما تأمن يا سيدي وتجيب شوية كده ده هتخس عليك ايه ما تعمل جروب كده في الناس النقاوة اصحابك القريبين منك وتقول لهم انا ان شاء الله اي مجلس بحضره هديه هبعت لكم الرابط على طول واشجعكم مركز معاهم لا انا ما اجيش لوحدي انا مشاريعي ما بعرفش ما بعرفش احضر الحلقه لوحدي ما اعرفش اروح ازور ازور يتيم لوحدي ما اعرفش اروح اصلي الجمعه لوحدي ما ينفعش احضر مجلس لوحدي ما انا راجل ما انا راجل مش انا انا رايح للنبي مش هروح لوحدي را- قال جئت يسلم على يديك انا وقومي انا جيت جايب القوم معايا سبحان الله ليه لانك انت بتامن نفسك بتدور على هارون هارون ده ممكن يبقى واحد وممكن يبقى مجموعة هارون أخي أشدد به أزر ما أنت داخلة الجامعة فلو أنت الوحيدة اللي بشعرك غير عما تلاقي آه، قصدي لو أنت الوحيدة اللي مغطية شعرك هتلاقي الوضع بتهتز جامد صح فأنت بتقلل غربتك فلما تيجي تحضر اللقاء تلاقي ان في ألف واحد حاضر في نفس الوقت تقول يا ده الناس اللي فيها خير كتير قوي خلاص وبعدين اصلا انا عندي امتحان الاسبوع الجاي ازاي هذاكر فدخلت لقيت واحد بتقول لي ناس كتير بتقول لي ادعي ادعي لي آه، لو سمحت تقول للمحاضر ادعي لي اصلا عندي امتحانات بعد بكره ايه ده ده الناس كلها حاضره ايه امال انا ايه الدنيا رايحه فين يعني سبحان الله فقال له جئت لأبايعك يا رسول الله قال إنما أبايعك على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبسط يده وبايع في موقف من المواقف النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلب غريب جدا جدا طبعا هو صاحب بقى ايه كان من رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودايما مع النبي ومن اقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم في المشاوير يمشي معاه وبتاع والكلام ده كله حتى في يوم حجة الوداع والعدد ضخم جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استنصت الناس سكت لي الناس خليهم يسكتوا عشان يسمعوا انا هقول لهم ايه فهيستنصت الناس يا جماعه اسكتوا النبي بيقول لكم ايه ده مين ده انت لسه جاي امبارح يا عم انت خدت مكانك كده على طول حجزت اه بقى حجز آه، صادق الصادق بيلاقي مكان على طول بقى مسؤول الرابط الزوم بقى مشرف بقى مش عارف مسؤول البرنامج هو جاي متأخر بس جاي صدقه بيقعده قدام فجرير رضي الله عنه بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبه فبيقول له استنصت الناس فسبحان الله بعد حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلب غريب عجيب طلب فريد طلب بيتقال لاصحاب الايه الناس ال- الحرس الخاص قالش لاي حد طلب ده بتاع الكوماندوز طلب ده بتاع الناس التقال ناس تقيله وسبحان الله هنشوفه عمل ايه في الطلب ده وكان نجح ولا لا الحاجه الثانيه ان صحابي ده جميل قوي سمته جميل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول ده عليه مسحة جمال فالشخص ده أكيد عنده تحديات فالتحديات ديت مع الجمال ده عمل إيه؟ لأن في ناس كانت بتبص له اه طبعا في ناس كانت بتبص له وكان هو ملمح يعني الناس كلها رايحة جاية بتبص على إيه الجمال ده على خلاص فحتى عمر في يوم من الأيام يعني استغرب جدا ما شاء الله واتكلم معاه في الموضوع ده وهو نفسه اسئلته كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في اسئله كتير متعلقه بالحته دي فيروح يسال النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الاسئله متعلقه بفكره ايه إيه شكله و- و- و- و- اصل كل واحد يا جماعه بيبقى الشيطان ما- ليه مداخله الخاصه بين بتاع الفلوس الشيطان بيخش له من باب الفلوس وبتاع الجمال الشيطان بيخ- بيدخل لها من باب الجمال و- ولذلك معظم الجميلات معظم الجميلات او بلاش كلمه معظم كتير من الجميلات بتتاخر في الجواز طيب ليه لان في لقطه خفيه كده بتجي لها بدري ايه هي ان انا جميله والكل واقف طابور مستنيني فانا بنقي فتيجي من عند وهي عندها 18 سنه الناس بتتقدم لغايه 23 سنه تقول لهم اقفوا طابور اه ويا ماما دخلي واحد واحد وبعد شويه يا عيني ما اتنين تلاته دخلوا بدات تقول لمامتها ما تدخليش حد ابعتي لي صوره واحد واحد كده من البلكونه اتفرج عليه لا انا مش فاضيه لده لا ده مش عاجبني ده مش عارف كذا ده كذا ده كذا ده كذا بعد بقى سن ال 24 الطابور بيقل خلاص بعد ال 30 خلاص الدنيا ايه فاحيانا بيكون فكل واحد بيكون ليه مدخل الشيطان بيجي له من الباب ده فنسال الله ان يعافينا فالشيطان جيل جرير برضه كان في شويه شوشره بسبب السمت ده فيا ترى هيتعامل ازاي وهيعمل ايه مع المهنه ديت بتاعته وبعدين بما ان هو في اخر اوقات النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون بنفس الهمه دي ونفس الصدق ده ونفس القصه دي كلها ولا لا خاصه ان هو مات فين في خلافه عثمان في اي بعد بعد عثمان ف هنشوف الكلام ده ان شاء الله هو مات بعد عثمان بوقت قليل يعني فنسال الله ان يسددنا واياكم ان شاء الله نتكلم المره القادمه في المهمه والتحديات اللي قابلته وازاي هو كمل في الرساله والقوه بنفس القوه اللي دخل بيها وده كله بسبب ايه بسبب المقابله الاولى المقابله الاولى فرقت كتير معاه التبسم الخصوصيه حاجات بسيطه خالص بس فرقت معاه الشيخ خصني الشيخ اداني اهتمام والجماعه بيقولوا لك الاهتمام ما بيطلبش انت اللي لازم ايه تبذله فربنا يحفظكم ويرزقكم الصدق والتوفيق ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام جزاكم الله خيرا